السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. إخوتي وعدنا في اللقاء الماضي أن نتكلم أو أن نسرد معاصي القلوب وطاعات القلوب لأن التخلص من معاصي القلوب ينبغي أن نعلم أن معاصي القلوب أكبر من معاصي الجوارح وأخطر من معاصي الجوارح معاصي القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دي معاصي القلوب الكبر لكن قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق دي معاصي الجوارح وان زنى الزنا والسرقه من معاصي الجوارح يبقى معاصي القلوب منع من دخول الجنه ومعاصي الجوارح اذا مات على التوحيد يدخلها فالشاهد ان معاصي القلوب هي الاخطر من معاصي القلوب الكفر والشك والشرك والنفاق من معاصي القلوب الاغترار بالله عز وجل احيانا تلاقي المطيع مغرور بربنا مغرور ودي من معاصي القلوب من معاصي القلوب الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله من معاصي القلوب احتقار الذنوب والتسويف في الانابه الى الله عز وجل من معاصي القلوب الصبر على المعصيه من معاصي القلوب قلة الاكتراث بتراكم الأوزار معاصي عمالة تكتر تكتر تكتر وهو ولا همه قلة الاكتراث بتراكم الأوزار الإصرار من معاصي القلوب الإصرار على الذنوب والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة من معاصي القلوب التيه والاختيال والزهو وعباده الذات من معاصي القلوب العجب والنفاق والتفاخر وحب الزينه والمباهاه بالدنيا والافتخار بزينتها من معاصي القلوب التعزز والتكبر والزهو والأنفة من المسكنة والذل لله والأنفة من الخضوع لأوامر الشرع والأنفة من الأعمال التي يرضاها الله ويحبها من معاصي القلوب النكس والخيانه والغدر من معاصي القلوب الحسد والغل والغش والحقد من معاصي القلوب الشماته والعداوه والبغضاء من معاصي القلوب سوء الظن والتجسس واضمار السوء والتربص بالدوائر من معاصي القلوب مساعدة الهوى ومخالفة الحق من معاصي القلوب الرضا بالهوى والحب والبغض بالهوى من معاصي القلوب الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة من معاصي القلوب الأماني والحرص والطمع والطيرة التطير من معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح باقبال الدنيا من معاصي القلوب استقلال الرزق واحتقار النعم وازدراء عطاء الله من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعه والغفله عن الله عز وجل من معاصي القلوب الاحتقار بمصائب الدين وتعظيم مصائب الدنيا من معاصي القلوب استعظام الدنيا والحزن على ما فات منها والتاسف على فوات اهوائها والسرور بموافقه شهواتها المرديه من معاصي القلوب الاستهانه بعلم الله بمساوئها وقله الحياء من اطلاع الله على عيوب قلبك من معاصي القلوب علمك بقبح قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك من معاصي القلوب انك تبقى عارف ان في حته وحشه هنا في قلبك وتبقى عارف ان ربنا شايفها وتبقى ساكت وما تطهرهاش اللهم طهر قلوبنا امال طاعات القلوب ايه بقى طاعات القلوب الفهم عن الله وحب الله وحب البذل والتضحيه لله وحب ايثار الله على الهوى من طاعات القلوب ذل القلب وخضوعه لله من طاعات القلوب الرضا بالله آه الرضا بالله وقرة العين بالله والسرور والفرح بالله من طاعات القلوب الخوف من الله وتعظيم الله من طاعات القلوب الاعتراف بالنعمه من طاعات القلوب القناعه بالكفاف من طاعات القلوب غنى النفس غنى النفس من طاعات القلوب التوكل على الله والثقه بالله والرضا عن الله من طاعات القلوب الاستعانه بالله اليقين في الله من طاعات القلوب ان تحب كل ما ياتي من الله وان ترضى به وان تعيش معه من طاعات القلوب حب ما يحبه الله وبغض ما ما يبغضه الله من طاعات القلوب تعظيم ما عظمه الله واحتقار ما حقره الله اخوتي طاعات القلوب لا تعد ولا تحصى حقيقه ففي كل حركه وسكنه للقلب فيه طاعه لله او معصيه لله طول ما القلب بيدق طيب ازاي ناخد القلب لهذا الطريق احنا كنا بنتكلم في الفتوحات يقول ابن القيم ابن القيم واعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسه او صوره وتعلق بالاخره والاهتمام بها من تحصيل العده والتاهب للقدوم على الله عز وجل فذلك اول فتوحه وتباشير فجره عشان القلب يبدا ينطلق ويتحرك ويهم ويقوم ويقبل على الله عز وجل لازم الشرطين دول نمره واحد اللي بنسميها التخليه ان يتخلص القلب من فتنه المال ان يتخلص القلب من التعلق بالمال هي دي ما يتعلقش القلب بالفلوس واحنا زي ما قلنا كده كون ان الانسان يحب الفلوس ده شيء في الطبع لكن في فرق بين انه هو يستعين بها على طاعة الله وبين ان يتعلق قلبه بها يعبدها اثنين تعلق بما فيها من مال او رياسة حب الظهور حب العلو على الناس وحب الت... ال... ال... احترام الناس ليه وتوقيرهم ليه احنا قلنا ان خطر الامر ده ان بعض الناس يريد ان يعبد من دون الله او صوره صوره ان الانسان يحب واحده او يحب شهوه من الشهوات صوره صوره الدنيا ويتعلق بالاخره واولها الاهتمام بتحصيل العده والتاهب للقدوم على الله يبدا يجهز نفسه ويجهز نفسه للوصول للقدوم على الله عز وجل ده مهم جدا جدا جدا في إحراق الشهوات في التخلص من الشهوات إن القلب يتأهب للقدوم على الله إنه يبقى جاهز إنه يموت دلوقتي ويقابل ربنا جاهز إن هو يدخل القبر الآن ويجلس بين يدي الملكين ليسأل جاهز انه يقف قدام ربنا ويجاوب حين يسأله ربه التأهب للقدوم على الله عز وجل صدق التأهب للقدوم على الله عز وجل عند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي الله فيفعله وما يسخط الله فيجتنبه لو الانسان فعلا صدق في التخلص من التعلق بالدنيا وما فيها من مال او رياسه او صوره وصدق في التاهب للقاء الله يفتح له باب الانس بالله فيبدا يحب الخلوه ويأنس ويستريح للوحده والاماكن الخاليه التي تهدأ فيها الأصوات والحركات يبدأ الإنسان ساعتها يأنس بالبعد عن الضوضاء بالبعد عن الناس يأنس بما يستوحش منه الناس ويستوحش بما يأنس به الناس لأنه يلاقي وده لازم تلاحظها وإحنا بنقول إيه دايما إن في معالم في الطريق فمن معالم الطريق الأنس بالله الأنس بالله علامته أن الخلوة مع الله تقوي إرادته وتسد عليه الابواب التي تشتت همته وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
الانسان اذا نقول كده تخلص من تعلق القلب بالدنيا وما فيها من مال ورياسه وصوره وتعلق قلبه بالاخره وصدق في التاهب للقاء الله بدا ي- ي- يبعد عن الناس وعن الهموم وعن المشاكل وعن المشاغل ويخلو كده لوحده ويجمع هم قلبه فتقوى ارادته على اراده الدار الاخره ساعتها يفتح له باب حلاوه العباده بحيث لا يكاد يشبع منها سبحان الله العظيم وده اللي انا بقوله لك دايما بس ده يحتاج تدريب ويحتاج صبر انك تقف تصلي ركعتين لله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله بعد ما تخلص ركعتين يعني السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر قبل ما تفكر اصلي ركعتين كمان ولا لا ادخل في الركعتين اللي بعديهم والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر انك انت وانت بتقرا في القران في المصحف وانت ماسك المصحف ما تبصش انت قريت قد ايه كثير من الناس بعد ما يقرا كل ما يقرا صفحه يقول هو اه هو الربع خلص هو الجزء خلص اقرا وما تبصش انت قريت قد ايه ما تنشغلش انت قريت قد ايه هي دي اللي انا عايزك تنشغل ما تشبعش من العباده فلا يكاد يشبع منها والله كان في واحد يقعد فيفاجأ ان فاتت الساعة وفاتت الساعتين ازاي ازاي فات الوقت ده مش ممكن ده لسه ما قلتش حاجة ما شبعش ما شبعش لا يكاد يشبع منها يجد في ال- في الطاعة والعبادة من اللذة والراحة أضعاف أضعاف أضعاف إيه؟ ده ابن القيم بيقول إن ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا مفيش نسبة ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ما ينفعش إن احنا نقارن بين لذة الإيمان ولذات الدنيا ما ينفعش لذات الإيمان دي حاجة لا تق... لا يقاس عليها ولا تصور ولا توصف فيبدأ يحس بلذة الإيمان وإحنا قلنا إن لذة الإيمان ديك لما الإنسان يتنعم بها ويشعر بها ويحس بها ويعيش عصمة له من الرجوع لان هي نفسه بتراوده على الرجوع لملذات الدنيا فلو هو شبع من لذة الايمان واستغنى بلذة الايمان ما يرجعش تاني ابدا علامة آه، عدم الشبع ايه انه اذا دخل في الصلاة لا يريد ان يخرج منها اذا سجد لا يريد ان يرفع رأسه اذا فتح المصحف لا يود ان تنتهي أن أن ينقضي الوقت هي دي اللي قال عليها قال عليها إيه قال عليها والله إني لأستفتح في السورة فيؤذن الفجر ولم أقضي نهامتي منها سبحان الله العظيم هي دي الشهوات لما قيل لأحدهم ماذا تشتهي قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله عز وجل هل نفسي في ليله طويله اقف في- ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفسي اقف اصلي لما ظهري يوجعني هي دي الناس اللي اللي لها شهوات صحيحه هي دي الشهوه صحيحه ان يدخل الصلاه الله يكرمه آه، شيخنا وشيخ مشايخنا كان آه، يستفتح يصلي في الركعة بخمس ست أجزاء لحد سورة الناس ونقول هيركع بقى يفتح في سورة البقرة وزي ما سيدنا أبو بكر لما قالوا له يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع علينا قال لو طلعت لوجدتنا ذاكرين خليها ما تطلع هتطلع تلاقينا بنلعب احنا بنعبد ربنا لو طلعت لوجدتنا ذاكرين الشاهد الشاهد ايه ان الانسان اذا ربنا فتح له باب حلاوه العباده ما يشبعش منها ابدا ما يشبعش فاذا استمتع بالعباده استكمل متعته بس- بحلاوة استماع كلام الله عارف آه، زمان أهل الطرب في طربهم كان أحيانا الو- مش مش مش مش زمان ديك يعني من 20 30 سنه ولا 50 ولا 100 سنه لا لا لا انا بتكلم بقى في ال- في الاول لما كان آه، هقول لك حاجه آه، شيخ اجلس طالبا يقرا سمع يا ابني فالطالب قرا قال ايه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال له والله لتقوم ما أنا مسمع لك استمتع بالمعنى ده أهو ده اللي أنا عايزك تتمتع بيه مش عارف ب- أصل دي أذواق يعني إن حد يدوق الحلاوة دي لما تسمع واحد يقرأ يقول لك إيه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أنا مش عايز أستطرد بس في ذكر أمثلة من هذا لكن هيفتح له باب التمتع بالقرآن ولما الانسان يستمتع من القران اشرب اشرب وعمرك ما هتشبع ده انت تقعد تقول الايه وتاني كمان وللصبح في الايه مش الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى ليله كله بايه واحده يقوم بها ويركع بها ويسجد بها صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم فإذا فتح للإنسان ذوق لذة القرآن ذوق حلاوة القرآن إنه يدوق حلاوة إنه يستطعم إنه يفهم فلا يشبع منه ابن قيم قال وصف جميل قوي قوي أول مرة أراه قال ايه فتجده اذا سمع القران هدا قلبه كما يهدا الصبي اذا اعطي ما هو شديد المحبه له طفل بيعيط ويصوت وعامل بعدين يدوله حاجه كده يقوم ايه يهدى ويسكت فنفس الشيء يبقى الانسان فعلا آه، دماغه هتطير وقلبه متقطع وهموم ومشاكل تحاصره من كل مكان وساعة ما يسمع القرآن ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الكلام الجميل الرائع ده او القراءة دي الوقفات الحلوة دي غير بقى اللعب بتاع الشباب بتاع اليومين دول قراءة الناس اللي هي بيستمتع بالقرآن يتلذذ بالقرآن فلما يسمع القرآن تجد ان هو ش- وعلى فكره دي مجربة مع أطفالنا إن الولد أحيانا يقوم يبكي بالليل شغل له قرآن يهدى ويسكت فعلا دي, ح- دي, دي مجربة مجربة والله ومن زمان من عشرين سنة مش النهاردة بس شغل انت جنبيه قرآن بصوت هادي حلو وصوت مش عالي طب هقول لك حاجة خد الولد في حضنك كده واقرا في ودنه شش، يدوب الاطفال اللي على الفطرة بس الاطفال اللي نضاف من جوه مش راكبهم عفريت فالشاهد ايه ان الانسان اذا استمتع بالقران بقى هيفتح له باب شهود عظمه الله ما هو القران ده احنا خدنا مش عارف كام حلقه في كلام القران عن الله عز وجل وصفات الله عز وجل المذكوره في القران في ايات الصفات وايات الاسماء ف يشهد عظمه الله المتكلم بالقران وجلاله وكماله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني قتا- ومعاني خطابه بحيث يستغرق قلبه في ذلك ويحس بقلبه آه أصل القلب ده بيموت وحياته القرآن ربنا قال كده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حياة حياة القرآن حياة حياة القلوب لينذر من كان حيا قرآن فلذلك إذا ربنا فتح له في القرآن واستمتع به وبعدين شاهد عظمة المتكلم جل جلاله في القرآن يبدأ الإنسان ساعتها ي- يقرب من ربنا ويحس بحياة قلبه إن قلبه بدأ ينتعش كنت بتفادى إن أنا أقول الجملة دي لكن لا مفر إنه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا فاقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب انا عايز اسيبكم دلوقتي عشان تتوبوا من معاصي القلوب وتبداوا في طاعات القلوب ونبدا بقى حلاوه العباده والنهم في سماع القرآن أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله